ان شاء الله لكن استنى هقدر انا هقدر جزاك الله خير ولا هيبقى واضح على كده
ماشي
كده تمام ماشي جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد فمن غير مقدمات يا جماعة بإذن الله إن أذن الله الأسبوع الجاي هيحصل حدث خطير جدا الحدث ده ممكن آلاف الشباب يتعرضوا لمشاكل ضخمة جدا في دنيتهم وآخرتهم بسببه الحدث ده أخطر من إعصار كاترينا وأخطر من زلزال القاهرة وأخطر من سقوط المخطم بل زلزال القاهرة وسقوط المقطم كانوا مجرد أثر من أثاره الحدث ده للأسف الشديد معظم اللي قاعدين قدام الوقت متعرضين لأثاره والأخطاره الحدث ده هو بداية الموسم الجامعي الجديد فيعني عايزين يا جماعه واحنا على بدايه هذا الموسم الجامعي الجديد عايزين واحنا يقول لي انت يعني انت داخل انت انت جاي ترعبنا ولا إيه؟ انا مش جاي ارعبك يا اخي الكريم ولكن لو انت ماشي من شارع لشارع من شارع لشارع فجاه وانت داخل شارع لقيت فيه على ناصيته علامه كده جمجمه وعظمتين على شكل حرف اكس عارفين العلامه دي العلامه دي شكل ايه علامه الخطر يقول لك ده خطر الموت او احنا عايزين نجيب علامه زي دي بس نعلقها على باب الجامعه واي شاب داخل نقول له احترس خطر جهنم يا اخي الكريم اه والله يا جماعه يعني كانت في حادثه حصلت وللاسف مات فيها مجموعه من الشباب فواحد من اللي يعني كان عارفهم شاف واحد منهم في الرؤيه فبيقول له انت عملت ايه جاوبت على الاسئله ولا لا فقال له اه جاوبت على الاسئله قال له يعني ان شاء الله في الجنه قال له ان شاء الله في الجنه قال له طب واللي كانوا معاك قال له واحد منهم ما عرفش يجاوب على الاسئله الرؤيه دي لسه قايلها لي من حوالي يعني من يومين فالمقصد يا جماعه ما عرفش يجاوب على الاسئله ليه ان استانسنا بهذه الرؤيه ما عرفش يجاوب على الاسئله ليه من كتر المعاصي اللي عملها في فتره الجامعه وكتر الران اللي تراكم على قلبه في فتره الجامعه اتطبع على قلبه ما عرفش يطلع اجابه لسؤال من ربك فيه القبر لما دخل القبر يعني واحد ممكن يقول لي يا اخي هنعمل ايه ده احنا بنخلص من فتن الجامعه وفتن ال... اول ما يجي الصيف وتخلص الجامعه فتن الصيف والمصايف والنوادي والقهاوي والسهرات الفضائيه يا دوبك نخلص من فتن الصيف تيجي الجامعه تاني بفتن الجامعه تاني الفتره الوحيده اللي مفيش فيها فتن ايام الامتحانات بنبقى فيها في بيوتنا هنعمل ايه هنعمل ايه والفتن اصبحت محيطه بنا من كل جانب يا جماعه انا بسال كل واحد منكم سؤال دلوقتي تحب تدخل جهنم مين فيكم عايز يدخل النار طب لو انت مش عايز تدخل النار بتعصي ربنا ليه انت عارف طوفان المعاصي اللي بيرتكب في الجامعه كل سنه تحت مسمى التعليم ده ممكن نعاقب بسببه قد ايه في الدنيا وفي الاخره عارفين يا جماعه عقوبه المعاصي كان احد الفضلاء يعني يعني كان احد الفضلاء يعني كان في معهد ازهري ازهري مدرس فكان معاه مدرس تاني قاعد يشتكي له من الفقر والغلب والمرتب بيخلص وما بيكفيش حاجه والعيال بتاخد دروس خصوصيه وقاعد يشتكي من هموم الحياه ففي اخر المناقشه والمدرس اللي بيشتكي ده ماشي فوجئ التاني ان هو معاه ظرف اصفر من بتوع الحكومه فبيقول له ايه ده فبيقول له ده ورق ودفاتر واقلام بديهم لاولادي هعمل ايه الفقر انت عارف بقى بيقول له بس دي عهده قال له ما انا هعمل ايه قال له انت لو بطلت اللي انت بتعمله دهوت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك مشاكلك والدروس الخصوصيه بتاعت الاولاد المهم الراجل استهتر بكلامه فبيقول بعد شهور لقيته جاي وهو مستبشر في ايه فبيقول له انا فعلا سمعت نصيحتك ولما بطلت ان انا اخد الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى حل لي المشاكل بتاعتي ومشاكل الفقر فالراجل بيعلق تعليق ذكي جدا يا جماعه بيقول اذا كان ده ربنا عمل فيه كده بسبب ملاليم سرقها امال اللي بيسرق الوفات ولا ملايين بقى ربنا يعمل فيه ايه انا الوقت عايز اعلق تعليق تاني خالص انا عايز اقول لكم ان الراجل ده كان في حياته مشاكل هو مش قادر ي... يعني مش قادر يتصور ان المعاصي اللي بيعملها ما هوش حاسس بخطورتها هي السبب في المشاكل دي انا عايز اقول لك واقول لنفسي واقول للاخوات اللي فوق ان ممكن المشاكل اللي في حياتنا يا جماعه سببها معاصي احنا مش مقدرين قيمتها ولو جيت اقول لك عليها تقول لي مش ممكن هي دي معاصي ده حاجات بسيطه ايه يعني الحاجات اللي احنا بنعملها و... ده حاجات بسيطه جدا ممكن الاكتئاب اللي عندك بسبب عدم غض البصر ممكن المادتين اللي سقطت فيهم السنه اللي فاتت بسبب انك انت بتتفرج على التلفزيون لسه لما بتبقى لوحدك ممكن تاخر الزواج عندك بسبب المكياج اللي انت بتحطيه في وشك ممكن اي مشكلة في حياتك تبقى بسبب ذنوب انت مش قادر تتصور قيمتها منذ عدة سنوات في افغانستان لما حطموا اصنام بوذا لما حطموا الاصنام كان قبلها بثلاث سنين مفيش نقطة مطر واحدة نزلت على افغانستان بقت صحراء جرداء اول ما حطموا الاصنام السماء مش امطرت السماء هطلت بعدها مباشرة فالواحد لما يجي يفكر كده في الواقعة دي سبحان ربي كأن كان ممكن حجب الفتوح عنهم بسبب معصية زي ديت وهم مش قادرين يكتشفوها كأن يا جماعة كل واحد في حياتنا فيه في حياته صنم صنم في حياتك الصنم ده هو اللي مانع فتوح ربنا عنك ممكن الصنم اللي في حياتك بنت بتحبها ومش راضي تسيبها ممكن الصنم اللي في حياتك معصية بتعملها ومش راضي مش هقول مش قادر مش راضي تسيبها ممكن الصنم اللي في حياتك واحد بتب... ممكن اي حاجة يبقى عايزين نكتشف او عايزين نوقن ان اي معصية بتعملها ممكن تعاقب بها اي عقوبة والمشكلة والمصيبة انك انت ما تبقاش قادر تربط ما بين الاتنين يعني انا عايز اتكلم الليلة عن الجامعة عن الشباب والجامعة عن موسم الجامعة اللي احنا داخلينه طب ليه عايز اتكلم عن الجامعة لانها اخطر فترة في حياتك اخطر فترة في حياة الانسان هي الجامعة يا جماعة اخطر فترة في ناس بتخرج من الجامعة ده هي وهم من السابقين السابقين وفي ناس بتخرج من الجامعة للاسف الشديد لو ماتت هتدخل القبر ما تعرفش تجاوب على سؤال من ربك ومدينك في ناس بتدخل الجامعة بترتكب موبقة وكبائر وفي ناس في الجامعة حملت ملايين الذنوب هتشيلها على ظهرها يوم القيامة وفي شباب حفظ قرآن في الجامعة وفي شباب حفظ البخاري ومسلم في الجامعة وفي شباب خرج من الجامعة وهو عالم في العلوم الشرعية وفي شباب التزم على ايدهم الوف الشباب في الجامعة وفي شباب اتربوا ايمانيا وقلبيا داخل الجامعة وفي شباب عاشوا الجنة جنة الايمان وهم في داخل الجامعة يبقى مرحلة خطيرة في شاب بيصحى من النوم الصبح ورايح الجامعة يا ترى هلبس ايه النهاردة وانا هلبس ايه النهاردة و... وكل واحد نازل يفكر واصحابه يقولوا عليا ايه وهعمل ايه تفكير تافه انما في واحد تاني نازل له هدف له مقصد فلان دي اخطر فترة في حياتك مش عايزينها تعدي يا جماعة كده عايزين نفكر من الوقت انت ناوي على ايه من الوقت كل واحد فكر ناوي على ايه ناوي يعمل ايه السنة الجاية ناوي تعدي كده وخلاص زي ما كل سنة بتعدي ولا هيبقى ليك هدف وهيبقى ليك مقصد وهيبقى ليك برنامج وهتدخل من اول يوم وانت عارف انت هتعمل ايه عايزين نحط علامات جمجمة وعظمتين علامات خطر على اربع مواضع في الجامعة ما ندخلها يا جماعة اول علامة هحطها لكم الليلة على باب الجامعة وانت داخل العلامة دي ليه عشان اقول انت في خطر خطر ايه وانت ماشي في الطريق وانت داخل جوه في الجامعة اوعى تطلق بصرك يمين ولا شمال نظرة واحدة هو قصص الحب دي كلها سببها ايه قصص الحب والشاب بعد ما يلتزم يتعذب والبنت تتعذب سببها ايه بصة سببها كلها بصة نظرة واحدة في الاول اوعى تبص بصة بعينيك تخليك تلف حوالين نفسك شهور خد بالك المعاصي يا جماعة ما هيش حاجة بسيطة ده معاصي دي يعني نار معاصي دي يعني نار يعني جهنم انتوا عارفين يعني ايه نار احدى نساء السلف كانت بتطوف حوالين الكعبة وهي تقول يا رب اليس لك عذاب غير النار تعذب به عبادك يا رب ما فيش غير نار يا رب يعني ما فيش واحد بيجي يوم القيامة كده يتمد على رجليه خمسين مدة كده ويتقال له خلاص العذاب بتاعك راح ما في اللي هيعاقب هيتشوي كان احد السلف يقول من قال لك ساقتص منك على الصراط فهو لا يعرف الصراط اللي يقول لك هاخد حقي منك على الصراط مش عارف الصراط هو الصراط حد دارب حد ولا حد هيفكر في حد ولا حد هيبقى في دماغه حد الصراط ده تحته جهنم يا جماعه ده تحته النار انت بتعدي على حاجه تحتها جهنم والعياذ بالله يؤتى بانعم اهل الدنيا وهو من اهل النار يوم القيامه فيغمس خمسه في النار تعمل له فقد ذاكره كلي عشان خمسه واحده بس امال اللي هيلبسوا فيها احقابه هيعملوا ايه امال اللي بيقول كلمه يهوي بها في النار سبعين خريف سبعين سنة في جهنم بكلمة الستات اللي قاعدين يختبوا ليل نهار يعني الغيبة بسبعين سنة مثلا طب يعني سبع عشر غيبات مين اللي اختب عشر غيبات بس في حياته مين اللي كتب عشر كتبات بس في حياته مين اللي قال عشر سخر عشر مرات سخرية من اخوه المسلم بس في حياته 700 سنة يعني احنا متخيلين يا جماعة ان ايه غمسة في النار ده غمسة في نار الدنيا في بني سويف من عدة ايام شفنا اللي خارج عريان من المسرح قدام الكاميرا ما هوش مكسوف مكسوف ايه هيتشوي وشفنا اللي خارج بيزحف والعياذ بالله لما النار شوت جزء كبير من جسمه وشفنا اللي النار شوت 90% من جسمه يقول لك 90% من الجسم محروق 90% عارفين ايه 90% يعني ما هيش غمسة في نار الدنيا ده غمسة في نار الدنيا يعني 100% حريق غمسة في نار الاخرة تبقى ايه بقى عشان كده ربنا بيقول لك ففروا الى الله ففروا يعني ايه عارفين كلمة ففروا يعني ايه بالتعبير الفلاحي بتاعنا احنا يعني يا تلحق يا ما تلحقش يعني لما اقول لك فر من المكان اللي انت فيه يعني في خطر داهم جاي عليك في المكان ده يا تلحق تنجو منه يا مش هتلحق تنجو اهرب بسرعة يمكن تلحق يمكن نلحق ان احنا ننجو من عاقبة ذنوبنا يا جماعة ففروا اهرب مهما كانت الشهوات محيطة بك من كل جانب اهرب شوف اي مدخل توجه الى الله يفتح لك اي سكة واهرب من حصن من يعني من حرب الشهوات اللي احاطت بالشباب من جميع الجوانب في هذا الوقت النار يا جماعة عشان كده لما تسمع ان النبي عليه الصلاة والسلام في الاسراء والمعراج لما رأى سيدنا ميكائيل في مسجد الامام احمد لما رأى سيدنا ميكائيل فوجده لا يبتسم فسأل جبريل وقال له يا جبريل لما لا يم... لما لا يبتسم ميكائيل حسن الالباني هذا الحديث فقال جبريل انه لم يضحك قط منذ خلق الله النار تخيل ملك ما عصاش ربنا معصيه واحده من اللي احنا عملناها وليل نهار طاعه وما ضحكش منذ خلق الله النار امال احنا نعمل ايه الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان صدره بيغلي في قيام الليل ابن القيم بيقول غليان ضر رسول الله في قيام الليل كان خوفا من الله وهما على الدعوه او هم الدين هم نصره الدين يعني الخوف من الله كان عنصر من عناصر غليان صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر ماشي مع سيدنا عمر وعثمان عثمان وكبار الصحابة فجأة جري سبقهم وجسع على ركبتيه واخذ يبكي فقالوا له ما يبكيك تخيلوا ايه اللي خلاه يبكي وهو ماشي شاف طير بيطير على شجرة فقال هذا طير يطير على اغصان على الاغصان ويأكل الحب ثم يموت فلا حساب ولا عذاب فيا ليتني كنت طيرا ابن دقيق العيد يقول منذ اربعين سنة ما تكلمت كلمة الا واعددت لها جوابا بين يدي الله كان احد السلف لما بيذكر النار امامه بيبول دم من شدة خوفه من النار طب واحنا قلوبنا شكلها ايه احنا قلوبنا وصلت اللي وصلت له ده ليه احنا قلوبنا تحجرت بهذا المنظر ليه جهنم يا جماعة لما اجي اقول لك انت بتعمل ايه ده انا بعصي رب بتاع... انت عارف يعني ايه بتعصي ربنا انت عارف كلمة بتعصي ربنا دي يعني ايه عارف لو تأملت حتى في الفاظ جهنم الالفاظ اللي ربنا سمى بها النار ربنا يقول لك سقر سقر ده اسم من اسماء النار عارف يعني ايه سقر سقرته الشمس اي اذابته الشمس او سهرته الشمس يعني النار دي بتدوب الحجر بتدوب الاجسام اللي بتدخل فيها طب تستحمل انك تغمس في هذه النار ولو خمسة واحدة مفيش انسان يستحمل يا جماعة مفيش عشان كده يجب ان احنا كل كلمة فيها معصية تبقى هي في المشرق واحنا في المغرب بل الاخطر او اخطر شيء في الدنيا في عقوبات المعاصي ان عقوبة المعصية تتنزل على قلبك ان قلبك يبقى هو اللي بيتنزل على عقوبة المعصية والعياذ بالله تخيل حاجة يعني يعني شوف قول الله سبحانه وتعالى بس اسمعوا بقلبك في سورة النساء انما التوبة على الله للذين يعملون ايه يا شباب السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب الآية اللي بعدها وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان يعني في ناس عملت سوء وفي ناس عملت سيئات اللي عمل سوء وتاب ربنا تاب عليه اللي عمل سيئات فاش غير هو بيموت ربنا ما تابش عليه طب ليه الاولاني سوء كلمة سوء يعني الاولاني ده ما خمقش الاولاني ده ما طولش الاولاني ده رجع لربنا بسرعة الاولاني ده لما دعي الى الالتزام الكامل والشامل فعلا تاب الى الله انما التاني سيئات يعني كتر وطول فالسيئات طبعت على على قلبه فلما طبعت على قلبه مفيش حاجة فوقته غير لحظة الموت قال يا رب تبت اليك مفيش توبة ساعتها احذروا من المعاصي يا جماعة احذروا من عقوبات المعاصي القلبية واحذروا اخطر ما تحذروا من معاصي السر ان الواحد قدام الناس شيخ وفي الجامعة شيخ وفي الجامعة شيخ وبينه وبين نفسه لما يختلف البيت يفتح التلفزيون يتفرج على برنامج برنامج غير مباح طبعا او يفتح قناة فضائية ويتفرج او يشغل شريط ويسمع او يدخل على قناة نت غير مباح مباحة ويتفرج احذروا ان الواحد في معاصي السر دي اول عقوبة بتقع على العبد ان هي بتسود وش العبد في الدنيا وبت... وبتقذف كراهية العبد في قلوب الصالحين تلاقي فجأة اصحابك بيكرهوك تلاقي فجأة الملتزمين بينفروا منك طب ليه عشان معاصي السر تاني حاجة يؤتى بعباد يوم القيامة ولهم حسنات كامثال جبال تهامة بيضاء جبال حسنات فيجعلها الله هباء منثورا ايه ده يا رب ليه يا رب ليه القيام والصيام والذكر وكل حاجة اللي انا عملتها تبقى هباء منثور يا رب ليه كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يبقى معاصي السر ضيعت حسنات العلن تالت حاجة السحب على الوجوه الى جهنم والعياذ بالله بسبب ايه بسبب الرياء ما هو معاصي السر بتنبت في القلب النفاق والرياء تيجي في العلن تلاقي نفسك مراهي غصب عنك احذروا يا جماعة من المعاصي احذروا من المعاصي لان المعاصي تعني كلمة من اتنين يا جهنم يا عقوبات قلبية والعياذ بالله تاني علامة عايز احطها لك وانت داخل الجامعة علامة جمجمة وعضتين عاملين حرف اكس علامة خطر موت علامة خطر جهنم تاني علامة عايز احطها لك وانت داخل كده بتتمشى ورايح المحاضرة هتفاجئ ان في شلة بنات وولاد واقفين وممكن يكون في بنت منهم كنت عارفها قبل كده وممكن يكون في ولد منهم انت عارفه وممكن تدخل الشلة من خلاله اهو ده تاني منظر حاطط لك على علامة الخطر المنظر ده احذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيأتي اليه اناس يوم القيامة يشربوا من الحوض والملائكة تقول له انهم غيروا من بعدك فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم ايه سحقا سحقا لمن غير من بعدي سحقا سحقا ده دول مسلمين يا جماعة اللي رايحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم دول مسلمين تخيلوا مين دول هيكونوا مين يعني البنت اللي نزلت متبرجة في الجامعة والبنت اللي نزلت تمكيجت عشان تفتن الشباب والاولاد اللي وقفوا ساعات مع البنات في الجامعة والعربيات اللي اتبقت ولاد وبنات وقصص الحب الدامية كل الواقع ده هيتقال له يوم القيامة سحقا سحقا ترضى انك تتصحق تلحق يوم القيامة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضى ان الرسول يدعو عليك بالصحق يوم القيامة ترضى هذه الدعوة يبقى ابعد عن الواقع ده مالكش دعوة بيهم مالكش دعوة بالاختلاط ملاك وانت مالكيش دعوة بالاختلاط بل لو جيت تنام وفكرت في صحبة السوق او اماكن السوق دي او الاختلاط ده ات ات قوم وافتح التلاجة وهات ازازة مية ساعة كبها على راسك يمكن انك انت تفوق من هذه الخواطر اللي ممكن تبوظ قلبك او تبسط قلبك يبقى يجب يا جماعه ان احنا نحذر من هذا الواقع تماما على خطر علامه خطر قد شاشه السينما كده مش علامه خطر صغيره علامه خطر كبيره لانه خطر عظيم ياما ضيع شباب ال- يعني عايزين يا جماعه نستلهم خالد بن سعيد هل تعلمون هل تعلمون خالد بن سعيد حد منكم يعلمه حينما اسلم هذا الصحابي رضي الله عنه ابوه يعني ما قدرش يستوعب ازاي ده اتبع محمد صلى الله عليه وسلم ابوه يعمل ايه قال له لاحرمنك من رزقي ما هو لازم يرحبك ما هو لازم الاسره في هذا الوقت عشان تعملوا سلاح الترهيب امال هيعملوا ايه يعني يعني يا جماعه لازم ان احنا نثبت قدام معارضه الاهل في مثل هذه المواقف لازم يعني واحد يقول لي لما والدك او والدتك يقولوا لك مش هتتجوزوا يعني مش هتجوز ايه يعني لو لبست نقاب مش هتجوز مش تقول لهم لا ده احنا رجال لا لا ايه يعني ايه يعني لو اي حاجة حصلت لا احرمنك من رزقي يعني كانت اخت بتتصل بيا من عدة ايام عايزة تلبس نقاب واهلها رافضين فاخر مرة بتقول طب انا يعني ان شاء الله بعد اربع سنين هلبس لما اخلص الكلية قلت لها يا بنت الكلمة دي حرام حرام امال الصح ايه قولي لما ربنا يعيني هلبس خلاص لما ربنا يعيني هلبس وكنت على سفر ساعتها فدعوت الله لها يعني يعني واسال الله سبحانه وتعالى ان يعني فتاني يوم تاني يوم يعني هي بتقول بعد اربع سنين تاني يوم فوجئت ان على المحمول لبست النقاب بفضل الله سبحانه وتعالى وادعي ربنا ليا بالثبات تاني يوم يعني ممكن الفرج يجي في يوم ولكن على شرط الصبر عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يكلم الصحابة يقول لي ده ايه صبر الا ياسر ويقول لي ده ايه اصبر ابا جندل فان الله جعل لك فرجا ومخرجا ويقول لي ده ايه اصبري يقول لي دي ايه اصبري ولك الجنة ويقول لي ده إيه؟ كلمة الصبر دايما اصبروا حتى تلقوني على الحوض كلمة الصبر هي اللي كانت على لسان النبي عايزين نصبر يا جماعة عايزين نصبر ولنا الجنة عايزين نصبر عايزين اللي انتقبت تصبر على انقابها عايزين اللي التزم يصبر على التزامه عايزين مهما الشهوات كانت بره والمغريات كانت بره نصبر على دين ربنا ونصبر على تمسكنا بدين ربنا اعرف اخ كان لما يجي يقوم الليل ممكن والده يقوم لما يلاقيه بيقوم الليل في جوف الليل يبصق على وشه ويدخل ينام تاني الاخ ده لما صبر وثبت ربنا الوقت سبحانه وتعالى اكرمه بقى داعيه من الدعاء عايزين نثبت على دين ربنا عايزين نتعلم الصبر والثبات لا احرمنك من رزقي فقال ان الله هو خير الرازقين مفيش فايدة السكة دي مقفولة من عندي ابوه قام جايبه في اوضه ضلمه ما قفل عليه فيها ثلاث ايام لا اكل ولا شرب والاب رغم حبه الشديد لابنه الا ان يعني ممكن يتصرف هذه التصرفات من شده خوفه على ابنه من شده حبه لابنه بعد اربع ايام بقى بعد ثلاث ايام اليوم الرابع مجلس العيله اللي بيتعمل لكل واحد مننا اتعمل ويطلعوه تاني ايه يا- يعني الا تعود الى رشدك وتطيع اباك يا اخي خلاص بقى بيحاولوا يدخلوا له من سكه ال... فقال لهم اما رشدي فما فارقني ولا فارقت ولا فارقته واما ابي فوالله لا اطيعه في معصيه الله لا لا ده باين عليه دماغه نشفاوي ده طب نعمل له ايه قالوا له طيب يعني قل لابيك كلمه في اللاتي والعزى ترضيه طب خليك حتى فريش كده وحلو كده واحنا نبقى حلوين وانت حلو ونبقى كده عايشين مع بعض كويسين يعني يعني بلاش انك انت فقال فقالوا له قولوا قولة ترضيه في اللات والعزى فقال لهم والله لا اقول له وليفعل ابي ما يشاء اصل القضيه هنا قضيه كفر وايمان يا جماعه قضيه كفر وايمان قضيه مصير قضيه انك انت بتحارب في دينك طب وبعد كده ابوه يعمل ايه اخرجوه كل يوم في الهاجره في وقت الظهيره في حر مكه حتى تصهر صخور جبال مكه ظهره وبعد كده برضه يفضل ثابت ويقول كلما عذبوه يقول الحمد لله الذي اكرمني بالاسلام واعزني بالايمان والله للحظه في جهنم اشد مما يفعلونه بي وعدت هذه الفترة يا جماعة وعدت هذه المشاكل وممكن ليه في الارض وبقى والي على اليمن بعد كده عايزين يا جماعة نتعلم ان احنا نقاوم لما نبتلى في ديننا نقاوم لما الشهوات تيجي تحيط بينا نقاوم لما تيجي تضعف قدام الفتن والشهوات اللي انت بتشوفها في الجامعة اجري على الجامع وابكي ربنا وخبط وخبط وخبط على الباب وقول له يا رب انا ماليش غيرك عايزين نتعلم المقاومة وعايزين نتعلم المجاهدة وعايزين نتعلم التضرع لله سبحانه وتعالى من اللي يعني قصص السلف اللي فعلا هزت الواحد في المقام ده قصة عبيد بن عمير وقصة الربيع بن خثيم مين عبيد بن عمير ومين الربيع بن خثيم عبيد بن عمير ده احد السلف كان مرة امرأة شديدة الجمال قاعدة كده بتتنكش في المراية كده وقاعدة مع زوجها فبصت وشها ايه الوش الجميل قوي ده يعني تونه بوشها فقالت لزوجها هل يقدر احد ان يرى وجهي هذا ولا يفتن فقال لها لا احد الا عبيد بن عمير فقالت له ائذن لي ان افتنه فاذن لها ليه لان وراء كل متبرجة يا اب ديوث يا زوج ديوث مفيش حل تاني فاذن لها فذهبت الى عبيد بن عمير في الحرم ثم طلبت منه الفتيا فلما اخذها يعني على جنب كده تسأله في الفتيا كشفت لها عن لا كشفت له عن وجهها فقال لها اتق الله واستري وجهك فقالت له اني قد فتنت بك فقال لها فاني سائلك فاجيبيني أإن جاء إليك ملك الموت الآن أتريد أكنت تحبين أن أجيبك إلى مطلبك أم لا قالت اللهم لا قال فإن دخلت إلى قبرك الآن ولا تدرين كيف ستجيبين عن سؤال الملكين أكنت تحبين أن أجيبك إلى طلبك أم لا قالت اللهم لا قال فإن قامت القيامة الآن ونصبت الموازين ولا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل أكنت تحبين أن أجيب طلبك أم لا قالت اللهم لا قال فإن أنت على الصراط ولا تدرين ستجوزين أم ستقعين أكنت تحبين أن أجيب طلبك أم لا قالت اللهم لا قال فإن وقفت على جهنم ولا تدرين أستنجين أم تلقين أكنت تحبين أن أجيب طلبك أم لا قالت اللهم لا قال فاتق الله الذي أحسن إليك وأنعم عليك مش اداك الجمال وانت تروحي تعصبي ربنا فرجعت إلى زوجها وقالت نح أنت بطال ونحن بطالون ده احنا ناس فاضية ده احنا ناس فرخة ده احنا ناس ما بنفهمش في حاجة ده الناس المليانة هي الناس اللي هناك دي وتحولت الى صوامة قوامة ذكارة حتى قال زوجها يعني بقى بيدعي على عبيد بن عمير كانت زوجتي كل يوم عروس فقلبها عبيد بن عمير الى راهبة انا بقول المثل ده ليه يا شباب انا بقول الكلام ده ليه انا بقول الكلام ده عشان ده واحد التبرج ما غيروش هو اللي غير التبرج الفتن ما غيرتوش هو اللي غير الفتن هو التبرج جاي لغايه عند اهو هو اللي غيره انا عايز اقول لك ليه الجامعه تغيرك انت اللي غير الجامعه ليه النساء تغيرك انت اللي غير النساء ليه الواقع يغيرك انت اللي غير الواقع الربيع بن خثيم تعرضت له امراه جميله وهو خارج من المسجد فبكى فقالت له ما يبكيك فقال بكيت على جمالك ان ادخلك الله جهنم جهنم وتحول وجهك الى جمجمه محترقه يا وتابت على ايديه بسبب هذا الموقف انا عايز اقول لك انك انت تبقى عزيمتك فوق الشهوات وانت عزيمتك فوق الشهوات ان احنا يا جماعة نبقى فوق شهواتنا ان احنا اللي نغير الواقع ان احنا نبقى ابطال في هذا الواقع انتوا عارفين واقع الجامعة عامل زي ايه عارفين قصر الملك اللي سيدنا يوسف اسر فيه اهو بالظبط كده البنت اللي ماشية دي امرأة العزيز كان زوجها راجل ديوث ودي والعياذ بالله ما تزعلوش مني والدها راجل ديوث والنساء اللي ماشيين دول عاملين زي امرأة الع- زي امرأة العزيز بالظبط وزي النسوة اللي كانوا معاها قاعدين كاسيات عريات بيقولوا للشباب هيت لك ولازم انك تؤدي دور سيدنا يوسف تقتدي بيه ولازم انك ما تؤديش دور امرأة العزيز اللي بتؤديه نساء اليوم بجدارة ولازم ان يبقى السجن والعزلة احب اليك واليها واحب الينا جميع من الفتن اللي موجودة دي لازم يا جماعة لازم والا الشباب يخرج دلوقتي من الجامعة يرفع ايديه ويقول يا رب وظيفة يا رب زوجة والبنت تخرج من الجامعة يا رب عريس يا جماعة انتوا بتقولوا ايه يا جماعة ده انتوا بقالكم اربع سنين كل يوم بتبارسوا الله بالمعاصي عداد التبرج شغال وعداد الاختلاط شغال وعداد ال- الظفر لبعض شغال يا انتوا عايزين انتوا مش عايزين العقوبات تتنزل في البطالة وفي العنوسة الوقت ازاي عايز ترفع لربنا ايد فيها ملايين السيئات تحجب عنك فتوح ورفق الله وربنا ينزل عليك فتح ازاي ازاي ده كل وقفة وقفتها وكل خارجة خرجتها وكل نظرة نظرتها وكل شريط سمعته كل دول ممكن يحجبوا عنك فتح ربنا عليك يبقى الشاب اللي بيعصى ربنا في الجامعة يخاف الفقر بعد الجامعة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة في غزوة حنين حتى اذا ضاقت عليكم الارض بما رحبت ربنا بيقول ان المسلمين نفسهم وصلوا في وقت من الاوقات الارض ضاقت عليهم مش لاقيين مكان يروحوه وفي نفس الصوره وربنا بيوصف حال الثلاثه اللي بسبب الدنيا وفتنه الدنيا تخلفوا عن غزو تبوك وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت في غزوه حنين القلوب تعلقت بالاسباب الارض ضاقت ات- على التلاتة القلوب تعلقت بالشهوات الارض ضاقت انا عايز اقول لك ايه ان الخنقه اللي الناس فيها دلوقتي ممكن تكون بسبب تعلق القلب بالشهوات الخنقه اللي بقت الناس فيها الخنقه ما تلاقيلكش مكان على الدنيا مفيش مكان يعني في مليون شركه ومليون محل ما تلاقيش مكان تشتغل فيه في مليون صاله افراح ومفيش مكان انك انت تتجوز فيه ومليون شقه ومفيش شقه تسكن فيها ليه كده الارض ضاقت عليك بما رحبت ليه بسبب معصيه الله وبسبب تعلق القلوب بالشهوات وتعلق القلوب بالاسباب البعد عن الله مفيش حل يا جماعه مفيش حل غير انك انت تتشحن ايمانيا بحيث انك تقدر تواجه الواقع ده وما ياثرش عليك مفيش حل غير انك انت تبقى راجل في مواجهه فتن الجامعه دي مفيش اي حل غير انك انت تتصل ببيئه الايمان وبيئه الدروس وبيئه الشرايط وبيئه الصحبه الصالحه لا مفيش اكبر غلطه بيعملها اي طالب ملتزم في الجامعه ان لما بيدخل الجامعه ويتشغل في الدراسه يعزل نفسه عن بيئه الايمان اكبر غلطه بتضيع اي ملتزم لما بيدخل الجامعه اوعى تعزل نفسك عن بيئه الايمان وبيئه الدروس وبيئه الالتزام مهما كان ضغط الدراسه اللي عليك لا يمكن ده ده قوت القلب بتاعك ده ده غذاء الروح بتاعك من اول يوم اول يوم في الجامعه ده عامل زي كويه الترز للبنطلون المكواجي بيفضل يكوي عليها طول عمره من اول يوم انت داخل هدفك ايه وسلوكك شكله ايه وكلامك مع اللي حواليك شكله ايه ونظراتك لزميلاتك ونظراتك لزملائك شكلها ايه من اول يوم انت ممكن تعمل لنفسك اتجاه واضح في الجماعة انها مش تدخل متميع كده رجل على الشط ورجل في البحر ما ينفعش رجل على الشط ورجل من البحر وشوية قعدت تبص قدام وشوية تبص ورا هتيجي موجة هتجرفك مش هتقدر تثبت تالت علامة خطر بحطها لك وانت داخل الى الجامعة لما هتعدي شلة البنات والولاد هتلاقي شلة تانية مفيش فيها بنات خدوا بالكم بس الولاد اللي فيها يعني الله المستعان هتلاقي شلة سوق ده بيشرب سيجارة و- وده السيجارة اللي بيشربها الله اعلم فيها ايه وده عينه ده تجيب اللي رايحة واللي جاية وده معرفش عامل شعره شكله ايه احد الشباب ركب اتوبيس وكان مسافر القاهرة فيعني ركب الاتوبيس يعني ايه بيذكر ربنا بأي حاجة فجت واحدة وعاملة شعرها كده ويعني منظرها وحش جدا يعني وقعدت قدامه فالاخ بيقول لي انا فضلت ربع ساعة غاضب بصري عنها لغاية ما فوجئت بعد ربع ساعة ان الانسة المحترمة اللي قاعدة قدامه ما هياش واحدة ده واحد ده شاب اللي قاعد قدامه ولكن مطول شعره ومدرجه فهو اسمه بنت اهو يا جماعة في عينة من دي موجودة دلوقتي عينة الرسول عليه السلام بيقول لتتبعون سننا من كان قبلكم حتى لو دخلوا شحر ضب لدخلتموه وراءهم طب ليه شحر ضب يا رسول الله اصله ضيق قوي يعني حتى لو عملوا اي حاجه ضيقه واحنا وراهم تلاقي الشاب الصبح يا عيني جايب امه وابوه مصحيهم وجايب ثلاثه زمايله عشان يلبسوه البنطلون الضيق اللي هو عايز يلبسه لغايه ما بالعافيه يعرف يلبسه طب انت ماشي كده ليه يا ابني حتى لو دخلوا لو دخلوا شحر ضب ممكن صحبه السوق تضيعك احذر مين اللي ضيع ابو طالب مين اللي ضيعه وانا نايم على شرمته الرسول بيقول له قول لي كلمه واحده اشفع ليك بها عند الله كلمه واحده صحبه السوق منعته حتى ان هو ينطقها وخلد في جهنم والعياذ بالله احد احبار اليهود الرسول يعني بعد ما يعني حكم على احبار على اليهود في غزوه خيبر حكم عليهم بالموت او بالاعدام فالراجل ده الرسول عفى عنه فالراجل بعد ما مشي كده والصحابي بيوصلوا على ابواب المدينه فقال له اين فلان ابن فلان احد الاحبار اللي كانوا معاه بيحبهم قوي قال قتل قال فاين فلان ابن فلان قال قتل لا قال فاين فلان قاعد يسال على الاحبار وكله قتل قتل قتل قال له إيه؟ فما طيب العيش من بعدهم طب انا اعيش ليه بعد ما دول اتقتلوا وقام راجع تاني عشان يتقتل معاهم انت عارف كده ليلتها ايه ساعات قلبك ممكن يتعلق بصحبه السوء لغايه ما يضيعوك عن ربنا الراجل ده تعلق بهذه الصحبه الكافره لغايه ما ضيع الفرصه اللي كانت قدامه انه يفكر في الاسلام تاني وقتل على الكفر والعياذ بالله صاحبك الفلاني الفلاني الظريف وفلان الفلاني الروش وفلان الفلاني الضحوك الخفيف ال... ال- ده كل دول بعض عن ربنا يا ابني بس بستظرفهم وبحبهم يا اخي الكريم دول هيبقى ربنا بس مش قادر اسيبهم احذر من صحبة السوء ده دي علامة خطر شديد يعني يعني دي علامة جمجمة بس مرسومة بالاحمر بقى مش مرسومة بالاسود بحيث انك تاخد بالك ان صحبة السوء ممكن تضيعك واحد هيقول انت عقدتها علينا ليه يا ابني عقدتها عليك انت كده لا نصاحب اولاد ولا نصاحب بنات ولا احنا هنكلم كده اي حد في الجامعة يا جماعة يا جماعة الجامعة فيها جو تاني جو تاني خالص حياة الالتزام داخل الجامعة جنة والله العظيم بس لو عشتوه جنة الوقت اللي عايش في صحبة ال- الصحبة الصالحة في المساجد والدروس في الصيف اما يدخل الجامعة يلاقي الف صاحب صالح يصاحبه لما هتصاحب دول في الجامعة هتعيش الجنة في الجامعة ثم فين يا اخي طوبة في الغرباء فين يا اختي طوبة للغرباء فين فين الاحساس بالغربة وسط الجو الفساد فين يا جماعة فين ده طالب الطب لما بيحب يذاكر بينعزل عن الدنيا كلها طب يا اخي عشان ربنا انعزل عن الدنيا كلها ايه المشكلة حتى لو ما لقيتش حد ما تصبر لله يا اخي ما تصبر لاجل الله سبحانه وتعالى العلامة اللي بعد كده عايز احطها لكم رابع علامة خطر انت دلوقتي دخلت الجامعة الحمد لله لا بصيت يمين ولا شمال ولا وقفت مع بنات ولا وقفت مع اولاد ولا وقفت مع صحبة سوء خلصت المحاضرة بتاعتك واخونا الفاضل خارج بقى من الجامعة وسعيد وفرحان الحمد لله انا عملت اللي عليا خلاص وهو خارج من الجامعة هيفاجئ ان في علامة خطر محطوطة له زي اللي كانت محطوطة وهو داخل الجامعة ايه ده طب العلامة دي محطوطة ليه ده انا خارج اهو نجوت والحمد لله نجوت مين يا ابني نجوت سايب الناس تغرق نجوت سايب دينك يتقطع جوه الجامعة ما ينفعش يا اخي الكريم ما ينفعش عارفين يا جماعة الممثل الممثل اللي قلب آه، اوضه العنايه المركزه الاستوديو اوضه العنايه المركزه هو بيموت من كتر حب التمثيل قلبه استوديو انا بقول لك كده عشان انت كل مكان بتروحه بتقلبه مسجد كل مكان بتروحه بتقلبه للدعوه الى الله انت لو بتحب الدين زي ما انا بيحب التمثيل لو مت في العنايه المركزه هتقلبها مكان دعوه الى الله اه والله يا جماعه سيدنا بلال تعرفوا سيدنا بلال والتضحيات اللي قدمها لاجل الدين يقول يعني احد الصحابة رواية عنه في مسند الامام احمد يقول اول من اظهر الاسلام سبعة اللي اعلنوا اسلامهم كانوا سبعة الرسول عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمار ابن ياسر وسمية ام عمار وبلال وصهيب وخباب يقول فاما الرسول وابو بكر فمنعوا يعني كان الرسول مع عمه وابو بكر مع قومه واما الباقين فاخذوهم فالبسوهم اضراع الحديد وصهروهم في لفح الشمس فكلهم اجابوهم الى ما طلبوا الا بلال فانه قد هانت عليه نفسه في الله يا يقول لك كان امية بيأتي ببلال في عز الهاجرة ينيمه على ظهره في حر مكة ويجيب صخرة عظيمة يضعها على صدره ويقول له لتظلن هكذا الى ان تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى او تموت وبلال يقول احد احد عقيدة يقين تضحية من اجل الدين استحمال عشان دين ربنا يرتفع ويرتفع وينتصر طب وانت احد الدعاة كان مسافر المانيا وهو داخل المدينة اللي هيسكن فيها لقى يافطة كبيرة على باب المدينة مكتوب عليها انت لا تعرف يوكوهاما اعلان سياحي فالراجل قام جايب اعلان زيه وخد اذن بيه وكتب انت لا تعرف الاسلام ان اردت ان تعرف الاسلام فاتصل برقم ده انهالت عليه الاف المكالمات من الرجال والنساء كان نتيجة ده ان عشرات الالوف من الالمان اسلموا على ايديه في الفترة اللي هو قعد فيها في المانيا وكان من نتيجة ده ان هو بنى مركز اسلامي وبنى مسجد ناس بتشتغل للدين ناس بتشتغل اخ من اخوة التبليغ عايز يدخل لاحد الدكاترة عشان يدعو الى الله ومش عارف يدخل له يعمل ايه قام حاجز كشف وقام داخل له الدكتور بيقول له مالك قال له انا ما ماليش انا سليم والحمد لله ولكن انا عايز اكلمك عن ربنا الراجل استمع لكلامه وتاثر بيه وجاء في الاخر عايز يرجع له الفلوس بتاعته قال له لا ده الفلوس دي تمن الوقت اللي انا ضيعته لك ما رضاش ياخد يدفع عشان دين ربنا يدفع من وقته ومن ماله عشان دين ربنا يعني بعض الاخوه كان بيتصل بيا كده من أيام- من اسابيع فمن اسبوعين تقريبا فالاخ بيقول لي انا عايز مرضى قلت له ليه يا ابني كان بيطبق ال- اللي هو الاربع حاجات اللي ما اجتمعوا في عبد في يوم الا كان من اهل الجنه صام وقعد مريض ويقعد مريض وي- ويمشي وراء جنازه ويتصدق فعايز مريض فعرفت منه بعد كده انه هو كان داخل مستشفى الاطفال هو وثلاثه فلما جم يدخلهم الراجل قال كل واحد يدفع 2 جنيه يعني الاربعه يدفعوا كام 8 جنيه فبصوا كده حسبوها 8 جنيه ليه ما احنا ممكن نقعد مريض ببلاش طب يا حبيب قلبي ما انت عما لقيت مريض تعوده قعدت ساعتين كان الساعتين دول عملت فيهم اعمال تانية كسبتك الاف الحسنات احنا بنفكر ازاي يا جماعه عايزين ندفع عشان ربنا يا اخي عشان ربنا يغلي في قلوبنا عشان ربنا يغلى في قلوبنا عايزين ندفع يا جماعه عشان كده يعني كان والله من المواقف التي لا تنسى كنت مره داخل في المستشفى كده في ال... يعني ال section او ال... فوانا داخل ف يعني لقيت اخت طبعا يعني لم انظر لها ولكن المنظر نفسه كان واضح يعني اخت ما شاء الله حجابها واضح عليه ان هو ما شاء الله جميل جدا وماسكه كتاب ديني وماسكه بنت دانيه يعني بنت من البنات اللي يعني ايه اللي واضح ان هم يعني لسه عايزين يلتزموا شويه وقاعده تقرا لها من الكتاب يا سلام ما شاء الله ايه المنظر الجميل ده اهو احنا عايزين ننزل الجامعه كده عايزين ننزل الجامعه وانت معاك 10 كتيبات او خمس كتيبات وعشر مطويات وعشر ورقات وعظ ومعاك شريطين وتنزل تدي لده ولده وتكلم ده وتوزع على ده وتدي لده وتسلف ده وتقول له هتالي بكره لما تقراها نشتغل يا جماعه ندعو الى الله يا جماعه فينا التزم على قلوب على ايديها الوف الشباب في الجامعه عايزين نغير شويه في الواقع اللي احنا عايشين فيه يعني اعرف كان في شله وكانت في احدى الكليات وكانت هذه الشله مفيش واحد فيهم بيصلي يعني ابعد ما تكون عن الله سبحانه وتعالى فيعني يعني ربنا بعت لهم اول رساله الرساله الاولانيه كانت ايه موت واحد منهم الوحيد اللي بيصلي فيهم مات مات ازاي فجأة فجأة ازاي قاعد في الدرس كده سكتة قلبية جت مات والعياذ بالله فكانت صدمة عليهم ولكن شوية وبدأوا يرجعوا تاني والرحلة بترجع تاني والعلاقات الطبيعية ما بين ال- الاولاد والبنات ترجع تاني عادي بقى خلاص الواحد ما بيفوش بسرعة تاني رسالة جات لهم كانت اشد من الرسالة الاولانية الرسالة التانية اتنين من اصحابهم ماتوا اتنين واحد منهم مات بسكتة قلبية وهو راكب عربية وماشي في الشارع وهو في وقفة المرور مات بي- مات مات بسكتة قلبية وشاب صغير كانت صدمة هذا الشاب اللي مات كان له شلة خمسة غيره يعني ستة الستة دول اربعة منهم ماتوا مت- ماتوا ماتوا هم في عز الشباب واحد مات بسكتة قلبية واحد مات بسرطان والعياذ بالله واحد مات في حادثة عربية والرابع مش فاكر من ازاي اربعة ماتوا ماتوا وهم شباب الاثنين الباقيين عاملين ايه يعني اسمع ان في واحد منهم ربنا يعني يتوب عليهم يا رب قعد سنتين بعد هذه الحوادث في بيته ما يخرجش منه ابدا فكان موت شباب فكانت صدمه جامده دي فما فاقوش برضه ولكن واحد منهم اللي بدا يفوق وبدا يفكر طب ممكن يكون الدور عليا طب لو الدور عليا هعمل ايه بدا ينزل يصلي في الجامع لا انا لازم اخد خطوه تانية بدا يحضر دروس بدا يسمع شرايط بدا يصاحب الملتزمين ويدوهم نمرته ويقول لهم اتصلوا بيا كل صلاه وما تسيبونيش ابدا بدا ان هو يتضرع الى الله يا رب انا مش هعرف اسيب ولا مش هقدر اسيب يا رب اللي لعنتني وهقدر اثبت على الطاعه ازاي وهقدر اسيب المعاصي ازاي كان بالنسبه له شيء صعب جدا ان هو يثبت في الظروف اللي هو فيها وبدا اللي حواليه يواجهه التزامه بقمه السخريه وقمه الاستهزاء يعني كان احد الشباب بيقول لي انا فاكر يوم وهو واقف في الكليه وكله قاعد يشتم فيه يشتمهم مش يعني مش ينتقده يسبوه والعياذ بالله وهو قاعد صابر وبيدعوهم الى الله سبحانه وتعالى فكان يعني هذا الشاب بدا يست... طبعا بقى اول ما بتيجي تتوب الى الله لازم بتفاجئ ان في رساله جايه لك انا اخت من اخوات الفاضلات و... وانا عجيقه والتزامك وانا عايز اتوب لله انا كمان طبعا هو لو حاول يتوبها الى الله هي هتتوب في الاول وبعد كده هما الاثنين ان شاء الله هينتكسوا مع بعض بعد ما هما الاثنين ينخدعوا الاول ببعض التوبه او بعض التقدم بدا يواجه شويه معوقات ويواجه سخريه ويواجه ويواجه ولكن حاول انه يغير اللي حواليه باي طريقه حاول لمده سنه كامله يفوت على ده واما يفوت عليه ولسه خلاص هيتاثر يجي واحد من شله السوق يبوظ اللي هو عمله يفوت على ده يدخل من ودن دي ويطلع من دي يحاول انه يذاكر مع ده يمكن ياثر فيه يجي وقت الظهر في الكليه يقلع الساعه والمحمول بتاعه يدوم لواحد صاحبه يقول له اصل انا رايح اصلي لك في الجامع يعني كانه بيقول له تعالى صلي في الجامع يومين ثلاثه بدا يجي معاه واحد اتنين ثلاثه يوزع مسكرات على اصحابه ويدور على اي واحد محتاج مسكرات يروح يصورها له يجيب المصروف بتاعه ويشتري بيه كله يروح ماشي للمكتبه بتاعت الشرايط ويرجع ماشي عشان يوفر البريزه عشان يشتري شرايط لاصحابه يوزعها عليهم كل ده وصدود رهيب من كل اصحابه اللي حواليه ولكن برضه فضل سنه كامله مستحمل الوحده ومستحمل السخريه ومستحمل التريقه وكان بسبب ثباته ده سبحان الله كل واحد دي من عند الله بقى كل واحد من الشله دي ربنا يرزقه حاجه او سبب ده النهارده فجاه التزم بكره ده بعد سنه من الصمود بعده ده يلتزم بعده ده يلتزم تحولت الشله دي من شله من افسد الشلل يعني في منهم ناس قاعده معانا دلوقتي من افسد الشلل في الجامعه الى ناس معظمهم بيطلعوا على منابر الوقت بل هو نفس الوقت بيطلع على منابر بفضل الله سبحانه وتعالى فانا عايز يا جماعه ان كل واحد منا يبقى كده ان السنه دي تبقى شغلتك الشله بتاعتك السنه دي تبقى شغلتك سبعة تمانية كده قاعد طول السنه مجتهد عليهم ما تيأسش اتعب يا اخي وابذل مهما حصل اتعب وابذل لعل ان ربنا يفتح على ايدك لعل ان الناس تلتزم على ايدك مش حسنات الناس دي كلها في ميزان الراجل الطيب ده ولا ايه عايزين يا جماعه يعني انتوا عارفين اول مسجد في احدى جامعات القاهره اتبنى ازاي كان شاب من الشباب الملتزم زمان زمان جدا فما فيش مسجد يصلي فيه جه وقت الظهر اذن في وسط الجامعه وقام يصلي في مكانه تاني يوم كذلك تالت يوم كذلك شويه وجه عامل قام جايب له حصيره وقام مصلين مع بعض شويه وبدا الناس تعرف ان وقت الظهر في حصيره بتتفرش هنا شويه وبدا الكليه تعرف ما ينفعش هيبوظوا الشباب ولا ايه فقاموا جايبين لهم اوضه تحت السلم عشان يخبوهم في الصلاه فيها شويه ومع كثره المصلين واستمرار الامر بني اول مسجد في هذه الجامعة وحتى هذه اللحظة باذن الله حسنات كل اللي بيصلوا فيها بسبب ان في شاب بطل من خمسين ستين سبعين سنة وقف وصمد لغاية ما بني مسجد لله يصلى فيه الفرائض في هذا المكان عايزين ناس كده يا جماعة ده ربنا بيقول فاصدع بما تؤمر اصدع عارف يعني ايه اصدع يعني شق الجدار نصين عارف يعني ايه بنيان الباطل اللي مبني ده لما البنت دي اللي فاتنا الشباب دول تتحجب يكذب ولما الولد ده اللي كان بيطلع رحلات يلتزم ولما الولد ده اللي كان مبوظ الشله بتاعته يلتزم ولما دي وده ودي وده يلتزموا بنيان الباطل يقعد يتشقق يتشقق لغايه ما يقع وينهار اصدع بما تؤمر ترك الدعوه ذنب يا جماعه ترك الدعوه ذنب من اعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى ترك الدعوه اه مش الرسول بيقول ايه لا تامرنا بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يوشكن الله ان يعمكم بعذاب من عند ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ليه مش انت مالكش دعوة بدعوتي ولا ماليش دعوة بيك عيش في الدنيا لوحدك بقى خليك في الدنيا لوحدك ما دام انت شايف الدين بيحصل له اللي بيحصل له وانت بد ظهرك وبتقول وانا مالي اهو انا مالي ديت من المعاصي اللي بيتنزل ليها عقوبات الله سبحانه وتعالى علامات خطر حطيناها علامات تحذير حطيناها ممكن واحد يجي يقول لي انا لو نفذت الكلام اللي انت بتقوله ده انا باذن الله ان شاء الله مش داخل الجامعه سنه تانية دي اخر سنه ليا في الجامعه هقول له ليه يا حبيب قلبي لا يا جماعه اصل هو لما هيعمل كده هو بيقول انا مش هذاكر فهسقط فمش هدخل الجامعه تاني يا جماعة يا جماعة ده اكتر حاجة بتزود عزيمة الانسان على المذاكرة هي الدين اكتر حاجة تزود عزيمتك في المذاكرة الدين اه والله جرب تحضر درس وتروح تذاكر جرب تسمع شريط وتقعد تذاكر جرب تفتح المصحف تقرا خمس ست صفحات وبعد كده تبدا تذاكر جرب تصلي ركعتين ركعتين طوال كده وبعد كده تذاكر جرب التفكير التجربه دي امال السلف جابوا الهمه الرهيبه في طلب العلم ومذاكره العلم دي منين يعني احد السلف كان قاعد يطلب علم يطلب فمن كتر حبه في العلم انهمك وسهر طول الليل فكانت الجاريه بتاعته بتقول له يعني انت يعني لم تاكل فقال له يعني مفيش وقت شويه كده واكل فاشفقت عليه فقعدت تاكله في بقه وهو قاعد يكتب ومش داري انه بياكل في بقه فبعد ما خلص اكله وخلص سهر طول الليل بيقول لها ايه اين الايه اين الطعام فقالت له لقد اكلت انت اكلت الطعام هو انت لما الايمان يملى قلبك هتحب المذاكره كده تبقى انت قاعد بتذاكر كده والدتك تقول لك الاكل تقول لها انا مش فاضي انا بحب المذاكره مش فاضي ان انا اكل فتيجي تقعد تاكلك في بقك كده لغايه ما الاكل كله يخلص وانت مش واخد بالك وبعد ما تخلص مذاكره تقول لها ايه فين الاكل ولا انتوا ما بتحبوش المذاكره يا شباب الواد الشاب تلاقيه يقعد على المكتب كده كأنه مش قادر يقعد على المكتب مش قادر اول ما يقعد كده خمس دقايق ايه ده انا جعان انا ما اقدرش اذاكر وانا جعان اما اقوم اجيب حاجه اكلها عشان اعرف اذاكر يقوم يجيب حاجه ياكلها وبعد كده يرجع يذاكر تاني دقيقتين بالظبط ايه ده ده انا عطشت لا انا لازم اقوم اشرب شويه بقى عشان ايه ما هذاكر تاني وانا عطشان يعني يقوم يشرب وبعد كده يرجع ياه نسيت هسهر طول الليل من غير كوبايه شاي ازاي لازم اقوم اعمل كوبايه شاي يقوم يعمل كوبايه الشاي وبعد كده يرجع تاني يجي يقعد على المكتب ده باين الاكل تقل على الواحد هي عايزه ساعتين نوم بقى وبعد ما اصحى ان شاء الله ابقى اكمل مذاكره بقى الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد فلما نلحظ بطولات السلف في طلب العلم تفسيرها الواحد كان ايه كان علو الايمان لما يبقى في ايمان تلاقي عندك عزيمه انك انت تعمل اي حاجه يعني الشاب بن عمار شيخ البخاري لما ذهب الى الامام مالك عشان يقرا عليه الحديث فالامام مالك قعده قدامه الامام مالك بيقول له اقرا فقال لا بل انت تقرا ليه لا يعني عند السلف لما الشيخ اللي يقرا يبقى افضل في تعليم الطالب فقال له الامام مالك بل انت تقرا فقال بل انت تقرا الامام مالك جاب له احد الغلمان بتوعه وامره ان هو يكشف ظهره ويضربه 15 ضره فلما ضربه 15 ضرة قال له شباب بن عمار انت ظلمتني فقال له وما دية هذا قال ان تحدثني وتقرأ علي 15 حديث يبقى انا الوقت ال 15 اصاب 15 حديث فقرأ علي ال 15 حديث فكشف ظهره بعدها وقال زد في الضرب وزد في الحديث من شدة شرح صدورهم للعلم كان الواحد منهم يا جماعة يجي خلاص بقاله 24 ساعة بيذاكر يجي راسه تقع الشيخ بتاعه يكب مية في وشه يقوم تاني وينتبه ويفضل يذاكر حتى الصباح من شدة حب العلم ومن شدة شرح الصدر في العلم والواحد والله يعني ما الواحد كان طالب وجرب يعني اكتر ايام انت فيها مجتهد في الدين هي اكتر ايام انت بتذاكر فيها واكتر ايام ايمانيتك فيها مرتفعة هي اكتر ايام انت بتذاكر فيها الواحد قضى فترة من الدراسة يقرأ في كتب تنمية العزيمة ويعمل ابحاث في كيفية تنمية العزيمة ازاي العزيمة دي تيجي ازاي الانسان يقدر يقعد على المكتب 20 ساعة متواصل وخرج الواحد بعد 12 شهر كاملة بحث في هذا الموضوع بنتيجة واحدة بس ان ايام اللي الواحد مجتهد فيها دينيا هي, هي الايام اللي عزيمة الواحد فيها اعلى ما يكون وكلما زاد الايمان كلما زادت العزيمة على الاستذكار وكلما زادت العزيمة على اي شيء الانسان بيريده يبقى اذا جرب كده انك انت ت- تحيط حياتك بالنشاط الايماني جرب ما تنعزلش عن بيت الدين ابدا هتشوف ان ده هينعكس ايجابيا على المذاكره ثم يا جماعه ماده ب 500 درجه وماده بدرجتين هنفضل نذاكر في ام درجتين ونسيب ال 500 الدنيا بدرجتين والاخره ب 500 نسيب الاخره جهد الاخره لا يتوقف فتره الجامعه دي اخطر فتره في حياتنا اخطر فتره ممكن تزيد فيها اخطر فتره ممكن تلتزم فيها اخطر فتره ممكن تتربى فيها فيها اخطر فترة ممكن تبقى راجل في الدعوة او في العلم فيها يبقى الفترة دي لما تضيع عليك هتجيب منين فترة مفيش وراك مشاغل في حياتك زيها يبقى يجب ان احنا ننتبه لهذه الحقيقة يجب ان احنا نستثمر هذه الفرصة انا بتكلم الليلة عن فترة الجامعة ليه وعن ازاي نستثمر فترة الجامعة ليه وعن ازاي ان لازم يبقى ليك برنامج ثابت ومحدد السنة دي باذن الله سبحانه وتعالى احنا يعني من ثلاث شهور قلنا ان الصيف هيبقى له برنامج وعملنا برنامج واتكلمنا عن الدعوة ومشروع الاسر وورقة الذكر وقيام الليل والقرآن وسلسلة العبادات عملنا حاجات كتير اللي مشي زي اللي ما مشاش مش ممكن طبعا اللي مشي معانا زي اللي ما مشاش معانا مش ممكن الوقت يا جماعة واحنا على اول الشتاء بنقول يا جماعة الشتاء ده فرصة الشتاء ده فرصة اللي هيبدأ في الدراسة من اولها فعلا جد باذن الله باذن الله لن ينتهي هذا العام الا هو فعلا محقق حاجة عظيمة يعني اذكركم اذكركم بايات يعني يعني قول الله وجاهدوا بالله في الله حق ايه حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاد شوف ربنا يستاهل منك ايه شوف ربنا يستاهل مجاهده منك قد ايه شوف ربنا يستاهل تعب منك قد ايه هو اشتباكم يا اخي ده ربنا بيقول لك انا اخترتك يعني تخيل لو واحد مسؤول في الدنيا قال لك انا اخترتك هينبعث جواك عزيمه قد ايه عايزين عزيمه كده على ان السنه دي تبقى فتح في الدين ده من لطف ربنا بينا ان اولها رمضان باذن الله يعني هتبقى سنه من اولها ايمان باذن الله سبحانه وتعالى عايزين سنه كلها انجازات كده لما تيجي في اخرها وتبص على السنه من ورا تقول فعلا بفضل الله السنه دي محسوبه من عمر بفضل الله وما جعل عليكم في الدين من حرج مفيش حاجه صعبه الدين كله سهل والدين كله جميل والدين كله انت معان فيه من الله سبحانه وتعالى مله ابيكم ابراهيم امشي ورا ابوك يا اخي امشي ورا امام الانبياء هو سماكم انت وانت وانا المسلمين من قبل المسلم يعني اللي بيسمع كلام ربنا يعني اللي منقاد وراء دين ربنا يعني اللي القائد بتاعه اوامر ربنا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم ما رسول الله يشهد عليك يوم القيامة هيقول عليك ايه يوم ما الاسلام يشهد عليك يوم القيامة هيقول انت خذلته ولا نصرته ولا ضيعته ولا قلبت الكلية بتاعتك ولا قلبت الدفعة بتاعتك ولا التزم على ايدك خمسين واحد ولا اتنقب على ايدك بخمسين واحدة هيشهد عليك الاسلام بايه ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس يا رب انا رحت ودعيت يا رب يا رب انا اجتهدت عشان دينك يا رب وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير عايزينها تبقى سنة مجاهدة باذن الله يا جماعة يعني نظام حياة شاب ملتزم في الجامعة هيبقى ايه السبع نصائح اللي بنصح كل واحد منكم بيهم النصيحة الاولانية تجنب اطلاق البصر على الاطلاق ده عاملة زي نظام حياة ليك كده في الجامعة اول حاجة احترس تماما من اطلاق البصر كل العلاقات المحرمة كان بدايتها نظرة واحدة بعد كده انكسر قلب اللي نراها وضعف امام شهوته وانقض وراء الشيطان والعياذ بالله تجنب وتجنبي اطلاق البصر الحاجة التانية والخط الاحمر التاني اللي احنا عملناه الليلة واتكلمنا عنه الليلة ورفعنا ليه علامة الخطر الليلة تجنب الشهوات والاختلاط وتجنبي تجنبوا يا جماعة اي مكان فيه اختلاط او شهوات على الاطلاق الحاجة التالتة وعلامة الخطر التالتة تجنبوا الصحبة السيئة لان هي ممكن تنزلك في الارض تجنبوها طب التلات حاجات دول اقدر اتجنبهم ازاي بتلات حاجات اعملهم الحاجة الاولانية حفظ القرآن الوقت في ناس في تحفيظ الصيف في المسجد هنا حفظوا ست اجزاء في الصيف ده في الشهرين اللي فاتوا ده وفي ناس حفظوا خمس اجزاء طب انت هيفوتك ليه وفي الشتاء باذن الله التحفيظ ده هيستمر ولكن هيبقى يوم الجمعة من العصر للمغرب بس بحيث ان هو يناسب ظروف الجميع باذن الله وهيبقى مسابقة وهيبقى مستمر باذن الله سبحانه وتعالى يبقى تضيع الفرصة دي عليك ليه يبقى اول حاجة حفظ القرآن ما تضيعوش ابدا لما شاب يجي يقول لي انا كنت بحفظ بس ضعفت يعني ايه ضعفت يا ابني يعني ايه ضعفت يا جماعة انا كنت ماسك في حبل معلقني في السماء بس ايدي وجعتني فسبته ما انت هتقع في الارض ما انت هتقع في المستنقع اللي تحتك او بلا تروح فين تاني حاجة يا جماعة الدروس يعني بعد ما كان الواحد بيسهر في القهوة وبيسهر في النادي وبيسهر في الشارع يسهر في المسجد بل من السهرة ده ساعة واحدة لربنا ولما نيجي نقول الحاجة الثالثة اللي هي الشرايط وسماع الشرايط وسماع شريط كل يوم هيبقى ايه يعني ايه يعني ما كان شريط الاغاني بيتسمع وبياخد ساعة وكان آه، المسرحية بتتسمع وبت... وبتاخد ثلاث ساعات وكانت المباراة بنتفرج عليها وبتاخد ساعة ونص وكان الو... كان الواحد ممكن يضيع وقت كتير قوي في شهوات طب ما يسمع في ساعة كلام يذكره بالله ويذكره بطريق الله سبحانه وتعالى يبقى الثلاث حاجات دول قصاد الثلاث حاجات دول اوعى تعزل نفسك عن بيت الايمان اوعى او صحبة الايمان او حياة الايمان وحياة الالتزام الحاجة الخامسة من الوقت حدد ليك هدف هذه السنة طبعا في هدف ان انا انجح او اجيب تقدير حسب اللي انت متعود عليه كل سنة ولكن انا عايز تحدد هدف ليك في الدين حدد ليك هدف انا السنة دي هطلب انا اخلص الفقه السنة دي او انا السنة دي هدخل معهد اعداد الدعاء ومعهد انصار السنة والجماعة الشرعية الاثنين فاتحين بابهم في هذه الايام فرصة انا هدخل معهد اعداد الدعاء هو ينفع ادخله والدراسة شغالة يا اخي الكريم عايزين نبقى رجالة احنا بنقول نبقى رجالة ايه يعني لما تدخله ايه المشكلة يعني هياخد منك ايه مش هياخد ساعة يومية طيب يبقى اذا حدد لنفسك هدف اي هدف هدف في العلم هدف في معهد اعداد الدعاء هدف حدد لنفسك هدف الحاجة اللي بعد كده الحاجة السادسة العمل في الدعوة عدم ترك الدعوة على الاطلاق لو ليك شلة خلاص دي وظيفتك طول السنة او اربعة خمسة ناس طيبين كده معاك في الدفعة دول وظيفتك طول السنة بحيث انك انت تشتغل في الدعوة الى الله الحاجة السابعة وانت نازل الجامعة اوعى انك انت قبل ما تنزل تظبط المنبه على ال- على المحاضرة الاولانية وتسيب الفجر ما ينفعش تظبط على الفجر وبعد كده تبقى تنام تاني وتصحى على ميعاد المحاضرة ده دين ربنا لازم يتاخد بجدية وبعد كده تصحى الصبح قبل ميعاد المحاضرة تصلي ركعتين تقرا صفحتين قرآن تنزل كده وقلبك منور مصحفك في جيبك ومصحفك في شنطتك لان الشياطين اللي ساكنة الجامعة دي مش هتبعد عنك الا لو المصحف بتاعك في جيبك وقلبك لا يمكن انه يزيغ طول ما المصحف بتاعك في جيبك او المصحف بتاعك في شنطتك بعد كده يا جماعة شنطة الدعوة اللي اتكلمنا عنها معاك شوية مطويات وشوية ورق وشريطين وكتيبين بحيث انك إيه دايما تبقى داخل وجعلني مباركا اينما كنت انت مبارك طول ما انت في هذا المكان سبب لهداية الناس طول ما انت في هذا المكان في في الجامعة إيه، بعد كده يعني يعني بعد ما بتخلص الجامعة يعني ال الوقت اللي بعد الجامعة لو قسمته انت لو ذاكرت يوميا ساعتين اخر السنة هتجيب جيد جدا ان شاء الله يعني يعني فلا تنسى ابدا انك انت في ساعة لله في يومك وفي ساعة للدنيا في يومك فلا تضيع حق دراستك ولا تضيع حق الله سبحانه وتعالى إيه، يعني عايزين باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعه ان احنا نلتزم بهذه الاشياء ولكن قبل ما نختم درس الليله يعني في بعض التوصيات اللي عايزين بس نركز عليها اه اول حاجه آه، المكتبه يعني احنا كنا قلنا شباب يتبرع بشرايط للمكتبه في ناس اتبرعت وبعد كده الناس نامت تاني فيا ريت يعني اللي عنده ثلاث اربع شرايط زي دين ما لهمش لازمه ما يجيبهم يا اخي اخوانه يستفيدوا بيه وفي 300 شريط معار بره المكتبه وما رجعوش فيا ريت يعني ال- طب اللي واخد خمس شرايط يرجع شريطين حتى يعني بلاش يرجع كل حاجة الحاجة التانية يا جماعة اللي عايز انبه عليها ان معهد اعداد الدعاء يعني بالنسبة للاخوات والاخوة فاتح الوقت ابواب القبول في التوحيد وفي الجماعة الشرعية يعني اللي عنده اي فرصة انه يدخل فيه ما يضيعهاش ما يضيعهاش لانها فرصة فعلا ممكن تفرق مع اي حد مننا في طريق الدعوة الى الله في اخوة آه، آه، صناع النهضة جزاهم الله خيرا عاملين مشروع شنطة رمضان شنطة ب 30 40 جنيه او ب 50 جنيه آه، فيها اكل بيتجاب وبيتوزع على الاسر الفقيرة وهم بيوصلوه للاسر الفقيرة فالمشروع ده يعني ان شاء الله باذن الله يا جماعة طبعا احنا لازم نشارك في اي خير ونتعاون مع اي حد ما دام هذا الامر خير وما دام هذا الامر في دين الله سبحانه وتعالى فشنطة رمضان دي نتمنى ان احنا نتعاون معاهم فيها وان اللي عايز يتبرع يتبرع ليهم فيها يعني زيها زي مشروع الاسر بالظبط اللي عايز يتبرع يتبرع فيها واعتقد ان في ناس منهم معانا الوقت في المسجد وان هم بيجمعهم آه، التبرعات دي سواء على حساب في البنك او على ارقام تليفونات موجودة في الورق اللي بيتوزع واللي موجود في كل مكان فاللي يقدر يشارك في هذه الشنطة يبقى جزاه الله خيرا آه، بالنسبة ل- يعني الاخوات ال- الاسبوع اللي فات بفضل الله سبحانه وتعالى الاسبوع اللي فات قلنا يا ترى هنخرج بكام بطلة وبفضل الله فعلا خرجنا ببطلات كتير يعني يعني حاجة بصراحة جميلة جدا ان طول الاسبوع الواحد قاعد يسمع عن اخت انتقبت لا اخت لبست اسدال لا اخت ما اعرفش عمل إيه. بفضل الله حاجة جميلة والله يا جماعة فاحنا خرجنا ببطلات كتير المرة اللي فاتت وبنقول لكل اخت ربنا من عليها بالنقاب او بالاسدال او بالخمار يعني الف مبروك والله يا اخت مبارك باذن الله وربنا يثبتك ويعينك وبنقول لكل اب وقف في وش بناته ان هم يلبسوا النقاب او الاسدال بنقول له اتق الله اتق الله يعني اذا كنت خايف على بناتك فعلا خاف عليهم من نار الاخره اكتر ما انت خايف عليهم من مشاكل الدنيا او حاجات الدنيا مسابقه التفسير باذن الله سبحانه وتعالى يعني هي خلاص يعني حاجه بسيطه وتتعمل يعني ان شاء الله اسبوع او اسبوعين بالكتير وهتتعمل فيعني انا مش عارف يعني في ناس نفسها تدخل بس خايفه يا جماعه ولا مفيش حد خايف ولا مفيش حد ناوي يدخل فيعني يا جماعة ان شاء الله هتبقى بسيطة جدا وسهلة جدا حفظ جزء عامة وتفسيره هتبقى بسيطة جدا باذن الله يعني انا بكرر ان الموضوع هيبقى سهل لان انا عارف ان في ناس كتير بتخاف ولانها بتخاف ما بتدخلش لا الموضوع هيبقى بسيط ان شاء الله وهيبقى شحن ايماني في القرآن قبيل رمضان باذن الله سبحانه وتعالى يعني دي غالب الحاجات اللي الواحد كان نفسه يتكلم فيها آه، او التوصيات اللي الواحد كان نفسه ينبه عليها في هذه الليلة ورمضان اقترب يا جماعة يعني ثلاث اسابيع بالظبط ثلاث اسابيع الجمعة دي خلاص لسه ثلاث جمعة باذن الله ان ربنا احيانا وتقابلنا مع بعض الجمعة الرابعة هتبقى في رمضان فيعني احنا النهاردة خمسة شعبان او احنا خلاص دخلنا في ليلة ستة شعبان اهو فيا جماعة خلاص نبتدر بقى ثلاث اسابيع ورمضان جاي ما عادش في وقت اللعب ما عادش في وقت لان الواحد يمشيها خطوة لا خلاص يا جماعة رمضان جاي اكبر صفقة في عمرنا كله جاي اكبر موسم لتسديد الديون اللي علينا لله جاي اكبر فرصة للارتقاء والتربية واكبر معسكر ايماني بينصب للمسلم والمسلمة من اجل التربية والاقتصاد ربنا الله جاي مش عايزين يا جماعة ان احنا نكسل في رمضان مش عايزين نتخاذل في رمضان ده ولان رمضان شهر القرآن فيعني احنا معانا بعض المصاحف يعني احنا مش هنوزعها على حاجات كتير المرة دي احنا المرة دي كلها على القرآن بس والاخ اللي قاعد والاخت اللي قاعدة اللي مش هياخده يشوف حاجة من اللي هو سمعها وان شاء الله ينتظر جائزته من الله سبحانه وتعالى ويطبقها هو من غير ما ياخد مصحف احنا عايزين واحد يا جماعة يقرأ كل يوم بس بس ثلاث اجزاء قرآن وياخد المصحف ده لا ده من اولها كده مش هينفع من اولها كده نقفل الشنطة ونقوم نصلي العشاء ثلاث اجزاء قرآن بس يا جماعة و... و... وياخد المصحف الجميل ده أه، طب اتفضل يا شيخ ابراهيم طب عايزين واحد يا جماعة يعني يعني واضح ان الشباب مستتقلين ثلاثة نقللها شوية ياخد يقرأ جزئين ونص يومين وياخد المصحف ده جزئين ونص يا بلاش يا جماعة ومصحف كمان جزئين ونص انت بتقرا كام مش كتير يعني طيب خد طيب عايزين يا جماعة واحد راجل بطل كده بقى يطبق صورة مصغرة من رمضان اسبوع واحد بس لغاية الاسبوع الجاي بس صيام وقيام بجزء قرآن حاجة بسيطة جدا يعني يا بلاش والله ها الشباب اللي الناحية دي مالهم النهاردة كده الناحية دي برضه اسبوع صيام وقيام بجزء طب خد. طيب احنا يعني واضح ان السؤال اللي فات كان سهل خالص احنا عايزين نصعبها شوية بقى مين يا جماعة اللي يقوم الليل هذا الاسبوع بس من غير صيام ولا حاجة بس نعوض الصيام بقى يبقى بدل جزء جزئين قرآن لمدة اسبوع احنا مش عايزين الاخوة الملتحين احنا عايزين الشباب اللي يعني ها الراجل المحترم ده والراجل الطيب ده فيه ايه جزئين كل يعني طيب مين يختم المصحف هذا الاسبوع وياخد المصحف الجميل ده يختم المصحف يختم المصحف طيب. احنا مش عايزين ندي للي قدام بعد كده خلاص احنا كده عايزين ندي للي ورا بقى اللي ورا لو ما رفعوش ايديهم آه، يعني هنتصرف معاهم بعد كده اه طبعا ده حاجة امام الله سبحانه وتعالى واللي يا جماعة يتفق على شيء ويفوته يعني ويقع فيه يقضيه زي ما سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عاهد النبي على الصيام يوم ويوم وقراءة القرآن كل ثلاثة ايام لما كان بيضعف عن هذا الامر كان بيقضي هذا الامر بعد كده فخدوا بالكم يا جماعة تقضوا هذا الامر لو حد فاته طب مين يا جماعة يعني يعني يقرأ انا مش عارف والله الناس النهاردة مش سخنة معايا ليه طب مين يقرأ جزئين قرآن بس كل يوم وياخد المصحف ده لا انا عايز الناس اللي ورا الباشمهندس اللي قاعد على الكرسي ده طيب ما دام جزئين قران الناس هتتشجع بيهم مين كمان يقرا جزئين وياخد المصحف ده الراجل الطيب ده اهو انت مرشحه يعني طيب اديله المصحف طب عايزين نعلى بقى مش هينفع كده مين يختم القران هذا الاسبوع في قيام الليل انتوا بتضحكوا ليه عايزين راجل كده قال لا ده في رمضان انت المفروض تختمه كل ثلاث ايام مين يختم المصحف ده في قيام الليل هذا الاسبوع الاخ الطيب ابو شال ده طيب طيب واضح ان الناس مش مسخنه في القران نسخنهم في حاجه تانية مين يقعد جلسه الضحى كل الاسبوع ده هو وياخد المصحف ده يا سلام الناس سخنه في جلسه الضحى اكتر من القران طيب الراجل اللي ايديه طويله فوق ده ايديه طويلة يعني متحمس يعني مش انت ما عادش غير مصحفين بس نزود بقى فاكرين اسبوع التحدي فاكرينه ولا محدش فاكره اسبوع التحدي يعني الصيام سبعة ايام وقيام السبع ليالي بجزء قرآن واستغفار 500 مرة كل يوم على الاقل وكان يختم المصحف مرة في الاسبوع يعني لا اله الا الله انا عايز واحد يرفع ايده اه اسبوع التحدي امام الله طب انت رافع ايدك في اسبوع التحدي هتختم المصحف مره في الاسبوع ان شاء الله وتصوم السبع ايام وتقوم السبع ليالي استغفر كل يوم 500 مرة على الاقل انتوا بتضحكوا ليه يا جماعة والله في ناس بتعمل ما هو اكثر من هذا ربنا يرزقنا الاخلاص يا رب خد يا راجل طيب خد يا اخي نسأل الله ان يرزقنا الاخلاص ال 12 مصحف خلصوا يعني الدعوة دي شرف والله يا جماعة لو الناس دي طبقت الكلام ده وربنا يعني كتب للواحد القبول في الحاجات دي ممكن الواحد ياخد حسنات قد ايه الدعوة دي حاجة جميلة والله يا جماعة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يزين قلوبنا بالايمان اللهم ارزقنا الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الاخلاص في كل احوالنا وكل اقوالنا وكل اعمالنا وكل نظراتنا وفي سكوننا ونطقنا اللهم املأ قلوبنا بالايمان اللهم املأ قلوبنا نورا اللهم انر لنا قلوبنا احيي لنا قلوبنا زكي لنا قلوبنا طهر لنا قلوبنا اشفي لنا قلوبنا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا من فضل ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تجعلنا من المحرومين بذنوبنا اللهم لا تردنا على اعقابنا خائبين لا تردنا على اعقابنا منتكسين يا رب العالمين اجعل رمضان فتحا علينا في ديننا وايماننا يا رب العالمين يا رب زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب يا منتهى املنا يا كل رجائنا يا ركننا الشديد يا رب العالمين يا ولينا يا ارحم الراحمين انت ملاذنا انخنا مطايانا ببابك القينا باحمالنا على اعتابك يا الله يا من تعلم مكاييل البحار يا من تعلم عدد قطر الامطار يا من تعلم مخابئ الجبال يا الله يا من سبحت لك الطيور باصواتها وسبحت لك البحار بامواجها وسبحت لك الافلاك بدورانها يا الله اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضيك تب علينا توبة نصوحة اغفر لنا ذنوبنا اغسلنا من ذنوبنا طهر صحائفنا من ذنوبنا يا رب يا رب تب علينا من كل ما قدمناه ومن كل ما اقترفناه في حقك يا رب طهر قلوبنا من الشهوات طهر قلوبنا من الشبهات طهر قلوبنا من حب الدنيا يا رب خذ بنواصينا اليك يا رب ثبت قلوبنا على دينك رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اليك اواهين منيبين مخبتين اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا وما انت اعلم به منا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله قديمه وحديثه اوله واخره كبيره وصغيره اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب طهرنا من جميع ذنوبنا يا رب ثبت قلوبنا على الحق يا رب انر لنا وجوهنا يا رب طهر لنا صحائفنا يا رب ثبت لنا قلوبنا يا رب اكتب لنا الثبات على دينك حتى نلقاك اشرح لنا الصدور يسر لنا الامور اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى انزل هدايتك على شباب مصر انزل هدايتك على كل من بهذا المسجد في هذه الليلة انزل رحمتك على كل من في هذا المسجد في هذه الليلة انزل توبتك على كل من في هذا المسجد في هذه الليلة يا رب العالمين يا رب تب علينا توبة لا نعود بعدها ابدا الى معصيتك يا ارحم الراحمين بلغنا رمضان واجعله فتحا علينا في ايماننا واجعله فتح هداية على هذه الامة تب على شباب المسلمين تب على فتيات المسلمين تب على متبرجات المسلمين تب على عصاة المسلمين تب على رجال المسلمين تب على نساء المسلمين انزل غصرك على هذه الامة اقر اعيننا بنصرة دينك انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين اهزم اليهود وانصرنا عليهم اهزم اعداءك وانصرنا عليهم اذن لدينك ان تسود اذن لشرعك ان ينتصر اذن لرايتك ان ترفع يا ارحم الراحمين يا ملاذنا يا من جاءنا يا من ليس لنا الاك نعوذ بك ان تردنا على اعقابنا خائبين نعوذ بك ان تصرف قلوبنا عنك بعد اذ صرفتها اليك ارحم قلوبنا وان لنا دربنا بالايمان يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك